الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد موضوع بعنوان خطوات في رؤية الله خلونا نشوف من حياة الآباء إيه الخطوات اللي ممكن الواحد يعملها عشان يشوف ربنا وهنركز على شخصية موسى لأن موسى في الكتاب أكتر واحد في العهد القديم يعتبر شاف ربنا وشافه أوضح من غيره يعني مرة ربنا لما كانوا هارون ومريم اخوات موسى اتغاظوا منه في اخر حياته عشان اتجوز الكوشية الحبشية دي ربنا جالهم وقال لهم بصوا انا لما بكلمكم كأنبياء بكلمكم كده يعني في رؤية انما موسى لما بكلمه بكلمه عيانا فانتوا ما تعملوش راسكم براسه موسى مختلف فواضح أن ربنا كانت علاقته بموسى في العهد القديم وصلت إلى أعلى الدرجات من القرب حتى أنه في آخر حياته يقال لم يوجد مثل موسى الذي كان يكلم الله كمن يكلم الصديق صديقه درجة عالية قوي بقى ده مش بس رؤية دي صحوبية يعني من كتر الأربعين يوم اللي كان يطلع ما ينزلش يطلع كتير قوي الأربعينات دي على فكرة مش مرة واحدة احنا فاكرين مرة دي مرات كان هو يحب يطلع عشان كده كانوا يستعوقوه تحت وعجلوا عملوا العجل الذهبي في الآخر إنما موسى بدأ كإنسان عادي جدا زينا ويمكن أقل مننا لأن أنتوا عارفين إن حياة موسى أرب... ثلاث أربعينات الأربعين الأولانية في مصر زي حالتنا وباشا أمير ومرفه وعمال حاطط دماغه في العلم والفروسية والثقافة ومرشح يبقى فرعون في يوم من الأيام وشغلانة كده الأربعين التانية بقى هربان قصة واحد هربان وعمل عملة سودة قتل واحد وفرعون طالب يموته فدول مرحلتين عاوز أقول مفهومش يعني امتيازات ضخمة يعني واحد كان ممجد مجد الدنيا وبعدين بسبب أنه فكر يدافع عن أهله العبرانيين اتقلبت الدنيا على دماغه لأنه ما كانش شغال مع ربنا لسه في آخر الأربعين التانية آخر التمانين تبدأ القصة اللي هناخدها دي تبدأ رؤية موسى لله هو في سن التمانين يعني تمانين سنة يسمع عنه سمع الأذن كده لكن آخر أربعين بقى هي عز رؤية ربنا كل يوم كان يشوفه بطريقة في خروج ثلاثة يقول إيه أما موسى فكان يرعى غنم يصرون حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب خلي بالكم لقب جبل الله حريب ما كانش وقتها اسمه كده إنما لأن الكلام ده اتكتب بعد الأحداث لقب هذا الجبل بجبل الله فاهمين إنما هو كان مجرد جبل لأن الجبل ده اللي هيشوف فيه العليق اللي هو سانت كاترين دلوقتي بعد كده خد لقب جبل الله حريب لكن في الوقت ده أهو بعد شوية زيادة مع الغنم الغنم سرح منه فدخل وراء البرية يعني كان في مساحة معينة بيمشي فيها مع الغنم من بدري المرة دي إيه غوط شوية زيادة وده كان بداية رؤية الله أول خطوة عشان الواحد عينيه تتفتح هنسميها الخلوة هو هنا ما كانش واخد خلوة دي خلوة إجباري ده شغل بس شغله خلوة أو الوحدة عاوز أقول إيه في ناس ما بتحبش الخلوة إنما ساعات ربنا يفرض علينا وحدة إنك تبقى مضطر تبقى لوحدك موسى في المرحلة دي كان كده عمل عيلة بس عيلة بدوية يعني ست غلبانة وعيالها ابتدوا يكبروا وهو بقى ايه شغلته رعي اغنام والرعاة في الزمن ده كان ممكن يسرحوا باليومين ثلاثة يعني مش بيروح كل يوم زي داود النبي كان ممكن يبات بره البيت مع الغنم في اي حتة فالرعي زمان يعني مفتوح فالراعي من دول بيقضي ساعات طويلة لوحده يسهل للإنسان أن يرى الله وهو لوحده طول ما حواليه زحمة ساعات ما يعرفش يشوف ربنا ربنا يحب يستفرد بالواحد فينا عشان كده يقول لأن إلهكم إله غيور إله غيور يعني يحب تبقى له لوحدك وكتير من الناس المجربة بالوحدة أو ظروفها حتمت عليها انها تبقى لوحدها زيادة ابتدت تقرب من ربنا اكتر ابتدت عينيها تتفتح اكتر وطول ما كان مشغول وحواليه ناس وهري وجري ما كانش شايف حاجة وزي ما بقول لكم الخلوة الإجبارية دي ليها أشكال كتير ساعات واحد يبقى بيجري في حياته وبعدين ربنا عاوز يقول له يعني افضلي شوية ما بيفضاش يقوم يجيب له مثلا مرض يرقده شهرين أو تتكسر له رجله ولا حاجة يقعد في السرير شهرين الناس داخلة طالعة بس إيه عنده بالساعات الطويلة ما فيش شغلانة ولا مشغلة لازم يقعد يتكلم مع ربنا طبعا دلوقتي للأسف في معطلات حتى في الأوضاع ده تلفزيون وكمبيوتر و... انما كان زمان قبل الراديو قبل التلفزيون مفيش غير العصافير يعني ما لازم هيفضل ربنا هيعمل ايه طيب ما هو ما كانش في حاجه تاني فالحاجات الجديده دي برضو بوظت المشروع بتاع ربنا بتاع الخلو ساعات تبقى الوحدة دي ليها أشكال كتير اللي اترمل اللي ما ارتبطش اللي أصدقائه سابوه اللي اتجرح من أقرب الناس فالوحدة ليها أشكال كتير قوي وموسى كان كده خلي بالكم فقد الأمين فقد أمه العبرانية لأنها غالبا ماتت بقالها كتير يعني وفقد أمه الملكة أو الأميرة لأنه خلاص بقى عامل عاملة وهربان من فرعون فحتى الأهل ملوش أهل موسى ملوش أهل خالص وهنكتشف أنه هيطلع له أخ اسمه هارون وأخت اسمها مريم ما كانش شافهم 40 سنة فالحكاية يعني قفل عليه جامد إنما دي فرصة ربنا بقى كمان في الخلوة يقول هنا تعبير كان يرعى غنم يصرون حميه يعني حتى إحساس ملوش ملكية خاصة يعني أربعين سنة ما عملش قرش برضه ده إحساس مش حلو يعني اللي كان أوعى منه كتير الحقيقة جده يعقوب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قعد له عشرين سنة عند خاله يعني ضيع خاله خالص فيعقوب كان واعي جدا يعقوب اللي هو اسرائيل ما هو ده بقى اكتر صفات اسرائيل لغايه دلوقتي هي الصفه دي واخدينها من يعقوب جدهم فيعقوب صحيح خاله ضحك عليه سبعه في سبعه انما بقى السبعه الثالثه جاب القديم والجديد وخلص على لبان موسى ما كانش كده موسى الراجل كانت عينه مليانه مش بيحاول يعمل بيزنس على حس حماه يعني الموضوع مش شغل زي اللي محبط من عملته طبعا ده كان أمير في يوم من الأيام فلما يبقى راعي أغنام حتى لو بقى راعي غني مش أمله فزي ما تقولوا إيه لغاية العمر ده بعد 40 سنة كان يرعى غنم يصرون حماه يعني ما استقلتش طيب ما عملتلكش قرشين مش في دماغه مش في دماغه يعني خلاص خلي العمر يخلص وخلاص وكأن لا رسالة له هو مش داريان أنه في حاجة مستنياه في وقت الواحد بيقول أنا خلصت رسالتي أنا ما عادش ليا دور أنا ما حدش محتاجني ويفاجأ إنه في الوقت ده ربنا بيحضر له رسالة ما تخطرلوش على بال فموسى كان في الوضع ده وبعدين يقول إيه ساق الغنم إلى وراء البرية يعني ده تعبير غريب أنا مش فاهمه إيه وراء البرية ما هي كلها برية في برية إنما غالبا مقصود بيها المساحة المعتادة اللي بيمشي فيها تخطاها المرة دي وكأنه عاوز تشوف ربنا اتخطى الحدود المعتادة في واحد بيصلي ربع ساعة بقاله خمسين سنة منعا بتا ما يزودش عن الربع ساعة تبقى عيبة لو كتر عن الربع ساعة ما تعديها مرة طيب زودها شوية إلى ما وراء البرية عدي الحدود شوية ورا الحدود في ربنا أوضح ورا الحدود في حكاوي أحلى زودها شوية احنا في علاقتنا مع ربنا عادة مقيدين بحدود مش معقول نسهر يعني كم ساعة مع ربنا لا طب ما اللي يسهر هيبقى يعقوب وهيشوف المسيح طب اللي هياخد خلوة طويلة ده بالزق والضغط هيوصل لحاجة ما وصلهاش قبل كده اشمعنى بتتعب في الدنيا وتقاوح عشان توصل لقرشين زيادة طب هو رؤية ربنا ما تكلفناش شوية ما وراء البرية المرة دي جت بعد أربعين سنة دخل إلى ما وراء البرية ما وراء البرية يعني فيها حتة توهان فيها حتة بعد زيادة عن الناس فيها حتة مجهول غموض مش عارفين وصل لحتة جبل وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق لغاية كده المنظر مفيش ربنا ولا حاجة هو منظر غريب شوية يعني انه شجرة فيها نار ماسكة فيها النار وده ممكن يحصل في الصحراء يعني من شدة الشمس يعني او ما اعرفش في الطبيعة قوي لكن يعني مجرد شجرة بتتحرق ده مش حاجة يعني غريبة إنما هو شايفها ما- ما بتخلص الحاجة اللي هتتحرق عشر دقايق هتخلص يعني إنما هي ما بتخلص من هنا شدت انتباهه يعني هو ما تشدش انتباهه إنه شجرة وفيها نار لا لغاية كده ما فيش حاجة غريبة يعني فهنا بيقول ايه وظهر له ملاك الرب دي لسه على فكرة ما كانش آه، ما كان ما ما اظنش انها واضحة قوي في الاول نظر واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق اول مجال لرؤية الله هي عجائب الطبيعة يعني في الخلوة مش بقول لك انك هتشوف المسيح عينا بعين مش ضروري انما ايدين ربنا اللي رسمت الطبيعة دي هتخليك تشوف ربنا كأول درس في رؤية الله ربنا حلو ربنا فنان يجوز انت الأول مرة تلاقي السماء جميلة والبحر جميل والخضرة جميلة والصحراء جميلة وان اللي عمل الكلام ده عنده حس فني رائع وعنده حب وعارف بيعمل ايه وعامل ده كله عشان بس انت تمتع نظرك فإذا الخلوة معناه لقاء مع خالق الطبيعة ودي لوحدها مدرسة يقول السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يده يوم إلى يوم يبدي قولا ليل إلى ليل يظهر علما لا قول ولا كلام مش محتاج كلام الدرس ده ما فيهوش كلام ما فيهوش وعظ لسه ما فيهوش حتى كلام مع ربنا هو درس طبيعة فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العلاقة الحقيقة موسى كان ممكن يبص على شجرة منورة أو فيها شوية نار ويهش الغنم ويقول لهم ابعدوا عن الحتة دي ويدي ظهره ويشوف حتة تانية وخلاص كلمة أميل الآن دي بيعتبروها التأمل أميل لأنظر يعني يحقق نظره يمعن النظر يتأمل دي السلمة التالتة بقى في رؤية الله السلمة الأولانية أنك تفضل ربنا السلمة التانية أنك تبص في الطبيعة والجمال اللي حواليك السلمة التالتة أنك تتأمل تتأمل يعني إيه؟ كلمة تأمل دي عند ناس كتيرة لغز التأمل ببساطة أنك تتساءل التأمل يبدأ عادة بتساؤل وهنا حاط تساؤل بسيط جدا لكن كان بداية لقائه مع ربنا لماذا لا تحترق العلق تساؤل ساذج هي ليه ما بتتحرقش وده يؤكد انه ما كان شاف ربنا كربنا يعني لا هو بس نار ماسكه وما بتتحرقش ليه ما بتتحرقش يعني ما بتخلصش اي سؤال تساله وتمشي وراه هيفتح عينك اي سؤال تساله من قلبك وتمشي ورا السؤال هيبتدي يفتح عينك لان ربنا يحب يجاوب لأن ربنا عاوزك تقرب وتسأل هو ربنا مليان ألغاز يقول لنا الآن, الآن ننظر في مرآة في لغز طيب وماله تعالى ربنا أقول له أنا مش فاهم التأمل هو التساؤل التساؤل إحنا ليه عايشين ليه ربنا عمل الدنيا دي ليه الطبيعة بتعمل كده ليه في شر في الحياة ليه حصل لي كده خلي بالكم موسى كان ممكن يسأل ليه ابتديت كده وانتهيت كده ابتديت بمجد وانتهيت راعي عجوز ملياش لازمة كان ممكن يسأل ليه إنما اللهات اللي بنسألها لربنا دي بداية لقاء مع ربنا عشان كده في ناس تنزعج لما تلاقي إنها بتتساءل كتير لا ده التساؤل حلو قوي لأن ربنا يحب يتعامل مع السؤال فلما رأى الرب أنه مال لينظر شوفوا موسى بيكتب الكلام ده بعدها بسنين موسى اللي كتبه بنفسه وفهم ربنا بقى أو يمكن ربنا حكاله السيكونس كان من ناحيه ربنا ماشي ازاي فقال له انا ما كنتش هكلمك انا هتصور يعني ما تاخدوهاش تفسير لحسن تجيبوا لنا الكلام أه، هتصور ربنا قال له انا ما كنتش هكلمك يا موسى بس لما لقيتك قربت وبحلقت قلت لا اكلمك بقى لما راى الرب انه مال لينظر ناداه اذا الخطوه الرابعه لازم خطوه ثالثه قبلها لما بتتساءل وبتقرب بتقرب وبتبحلق وبتفكر ربنا يبتدي يرد يتكلم ناداه الله من وسط العليقة وكأنه لو كان عدى يبقى بالسلامة كانش حصل حاجة إنما هو ما عداش هنا هل الواحد فينا بيعرف يقف مواقف ويتساءل ويستنى إجابة هل الواحد فينا بيعرف يبحلق في اللي ربنا بيعمله ده فرق واحد عن واحد فرق عين عن عين واحد بيشوف واحد ما بيشوفش الأحداث بتحصل معانا كلنا وربنا واضح وقريب مع الكل والبرية دي في كل واحد لها شكل كل واحد فينا عنده البرية بتاعته محدش يعني عايشها في قصر فرعون على طول لا كله عنده البرية بتاعته إنما لما رأى أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلقة وقال موسى موسى فقال ها أنا ذا فقال لا تقترب إلى ها هنا اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة قال له ما تقربش قوي غريبة قوي الحتة دي لأن موسى أكتر واحد قرب بعد كده لما تقروا بقية سفر الخروج تحطوا معاها شوية حكايات من العدد تلاقوا موسى قرب بشكل زيادة عن اللزوم زيادة لدرجة أنه بقى حتة من ربنا بقى وش نور ربنا طالع من وشه من كتر ما قرب إنما البداية لأ بص بالراحة بالراحة لأنك ما تقدرش تدخل على العمق على طول ساعات بنفتكر إن إحنا لغاية كده عارفين ربنا كويس أوي ولما ندخل ديبر ندخل للعمق أكتر نكتشف إن إحنا تقريبا ما كناش عارفينه خالص وكل مرحلة تغوط تحس إنه ده إحنا لسه في نمرة واحد ربنا طريقته كده يعني احنا النهاردة بنعتبر عارفين ربنا ومتناولين وحلوين اللي جوانا غير خالص اللي جوا القديسين درجة العلاقة والوضوح والرؤية مختلفة تماما فاوعى حد يكتفي بمستوى اوعى حد يفتكر ويقول في باله انا فاهم ربنا انا عارف ربنا لا لا احنا لسه في سنة كي جي اه فقال لا تقترب إلى هنا اخلع حذائك من رجليك يعني ايه اخلع حذائك طبعا هل ربنا يعني تفتكره الحذاء هيوسخ المكان مش كده كل القديسين طبعا اللي بيفسروا الحاجات دي بيفهموها بطريقة روحية وحتى لو التزمنا بعد كده بالطقس في الاقتراب ان احنا لما نقرب نتناول مثلا نقلع الحذاء لكن الحذاء هو حاجات دنيوية حاجات مادية يعني أنا أعرف أباء ورهبان لما يدخل يصلي يفضي جيوبه تماما يحطش ولا حاجة يقول لك ما دخلش فلوس الهيكل أبدا عندهم كده مشاعر كده عاوز يقول اللي يقرب من ربنا يتجرد بقدر الإمكان فاغلع حذائك من رجليك يعني حاول تنسى الدنيا والماديات واللبس والأكل وال... انسى كل الجسديات لأن ربنا له لغة تانية خالص عاوز تقرب منه ما ينفعش تقرب ومخك مهموم باللبس والجزمة والحاجات دي اغلى حذائك من رجليك فيها عملية ترفع وتجرد من الدنيا شوية ودي كلها خطوات في رؤية ربنا ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله حد فاكر الخطوات الأولانية خلوة التانية إيه الطبيعة ثلاثة التأمل أربعة التساؤل والتجرد رتبوهم زي ما تحبوا الخمسة بقى إيه أنا إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب هو رجعه للماضي المسافة بين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى حوالي 350 400 سنة يعني في فترة زمنية كبيرة إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول جيل وبعدين الأسباط وبعدين دخلوا مصر وبعدين اتزلوا في مصر وبعدين اتولد موسى إنما إلهنا هو إله التاريخ وإلهنا هو هو اللي كان بيتعامل مع داود النبي وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى هو هو اللي كان بيتعامل مع ماري جرجس وماري مرقس وماري مينا هو هو اللي بيتعامل معانا دلوقتي ما ينفعش انك تطلع بره نفسك بره التسلسل وبره التاريخ عشان تفهم ربنا صح انت حلقة في سلسلة طويلة قوي انت مش اول واحد هتعرف ربنا انت بتكتشف اللي هم دقوه انت بتعرف الاله اللي هم عبدوه انت بتشوف ربنا اللي هم شافوه ومن هنا التلمذة على الاباء او التاريخ او القديسين مهم قوي في رؤية ربنا ليه بنحب الشخصيات والقديسين إن كانوا قديسين الكتاب أو بعد الكتاب الناس دي شافت ربنا وفهموا ربنا وعاشوا معاه وهو هو ربنا اللي بيتعامل معنا دلوقتي هو هو فبسهولة يسهل اكتشافه عن طريق أولاده وتابعيه واسم ربنا لغاية الوقت ده ملوش اسم اسمه إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب ده هو على يد موسى هياخده اسم هياخد حكاية يهوه دي إنما لغاية الوقت ده تسأل أي عبراني من هو إلهك يقول لك إله إبراهيم يعني اسمه إيه اسمه إله إبراهيم ما احنا ما نعرفش غير إبراهيم هو إبراهيم اللي يعرفه واحنا أولاد إبراهيم فماشيين على اللي قاله إبراهيم شافه واحنا ما شفناش فيبقى إله إبراهيم إسحاق شافه يعقوب شافه خلي بالكم يلقب بإله من رأوه عشان كده اسمه إله المسيحيين دلوقتي لأن احنا بنشوفه لكن يلقب بإله من رأوه فيجي اليهود يقولوا له إلهك يقول لهم إله إبراهيم لسه لغاية دلوقتي مش إله موسى بعدها هيبقى اسمه إله موسى على فكرة بعد كده هياخد لقب إله موسى ليه لأنه شافه وكأن الفكرة احنا لسه مش عش... ما شفناش ربنا فمش عارفينه كويس لكن احنا عارفينه من كلام اللي شافوه وعشروه وعيشوه وحبوه إذا في مجال للتأمل أو حاجة تساعدك تفتح عينك خبرات الآباء خبرات الآباء دي تساعدك تشوف ربنا صح إبراهيم قبلها ب 400 سنة كان بيتمشى وشاف المسيح وجاله المسيح مع اتنين ملايك وفي يوم ما مسك السكينة على راس إسحاق ظهر له المسيح وياما تراءى الرب لإبراهيم إسحاق لما كان عمال يسيب بير ورا بير للناس الغرب جاله المسيح وقال له أنا فرحان بيك عشان أنت مسالم ما بيهمكش الأبيار والكلام ده يعقوب لما كان عامل عملة وهربان لقى المسيح نزل له على السلم في الحلم وبعدها بعشرين سنة لما كان عامل عملة تاني جاله المسيح وصارعه حتى الفجر كل دول شافوا ربنا لأنه خاف أن ينظر إلى الله فقال الرب إني قد رأيت مزلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم رؤية الله دايما مرتبطة بفكرة الخلاص احنا لا نعرف الله مجردا أو حتى خالقا ولكنه نرى لكن نراه مخلصا معلش هفتي أقولها تاني احنا مش بنعرف ربنا المجرد نظري لا لأن ده مش فيش علاقة كده ومش كفاية انك تعرف ربنا الخالق في ناس كتيرة وأديان تانية قالت ربنا خالق خبرتنا الجديدة رؤيتنا الجديدة علاقتنا الأقرب ان ربنا بالنسبة لنا مخلص مخلص يعني ايه يعني حاسس بمشكلتي عايش همي جاي يتعامل مع القضية بتاعتي ادي المسيح بتاعنا ادي الهنا دي رؤية الله ان ربنا مش قاعد في السماء بيتفرج على الغلب اللي انا فيه ربنا مش خلق الدنيا وسابها تمشي لوحدها ربنا اله طيب نظرت مزلة شعبي رأيت سمعت صراخهم علمت أوجاعهم إلهنا إله حساس متعاطف حنين دي جديدة خالص على موسى بقى ليه؟ موسى يمكن سمع حكاية إبراهيم وإسحاق بس عارفين كان أكتر سؤال شغله إيه؟ اللي هيقوله كمان شوية هيقول له أمال سايبنا ليه؟ إذا كنت طيب كده وبتحس بشعبك سايبنا معكوكين 400 سنة ليه؟ مذلولين ليه؟ إذا كنت إله حي ما بتموتش إذا كنت موجود ده أنا اتشككت فيك أنا بقول اللي قالته أمي زمان الله يرحمها كان بيقول كده يوكابت كان بتعلم موسى كده تقعد تهدهده وتقول له إله إبراهيم إله إسحاق هو حافظ مش فاهم عرفش مين إله إبراهيم لكن هو عارف عشان كده أول ما قال له أنا إله إبراهيم خاف لأن أمه وهو ثلاث سنين كانت بتقول له نيمه على سوء على حس إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب إذا درجة أخرى في القرب من ربنا في رؤية الله هو اكتشاف الخلاص يعني إيه ربنا بيخلصك يخلصك من إيه من اللي تعبك شوف أنت تعبك إيه تعبك كبريائك تعبك خوفك تعبك موضوع الموت تعبك خطيتك تعبك الماضي تعبك وحدتك الخلاص معناه انك تخلص من اي حاجة غلط اي حاجة تعباك ده ربنا ربنا بتاعنا هو مخلص ما هواش إله بعيد إني رأيت مزلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم فنزلت لأخلصهم من أيدي المصريين شوفوا حتى التعبير نزلت نزلت موسى يفهمها ضمنيا أنه مش مكانك الطبيعي الأرض مش زي التماثيل اللي عندنا في الصعيد في الوقت ده كله فراعنة طبعا وموسى متربي في بيت فرعون ففاهم كويس بقى كله آلهة وأوثان تماثيل إنما نزلت ضمنيا يبتدي يكشف ربنا أسراره أنا مكاني الطبيعي مش على الأرض إنما أنا مستعد أنزل من السماء للأرض عشان أنقذ ولادي اللي هو هتحصل تاني بعدها بإيه ب 1500 سنة المسيح له المجد هينزل يتجسد بقى إنما في اليوم ده يعني نزلت ومن خلالك يا موسى هخلص الشعب دي مرحلة أولى دي البروفا بس قصة الخلاص الأولى دي بروفا للخلاص الكبير اللي جاي بعد كده وأصعدهم شوفوا الثلاث كلمات دول هما ملخص المسيحية نزلت لأنقذهم وأصعدهم لو عاوز تحكي لواحد ايه حكاية المسيحية بتاعتنا قول له ربنا نزل ينقذنا ويصعدنا full stop ده ملخص كل اللي نعرفه عن ربنا دي حياتنا مع ربنا جالنا مخصوص عشان ينقذنا من أي حاجة أي حاجة غلط ولما ينقذنا يرجعنا يصعدنا معاه هو نزل عشان ياخدنا معاه إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين دول كانوا شعوب قوية جدا ساكنة في كنعان وسمعتها واصلة لغاية مصر موسى ما راحش البلاد دي بس سامع سينا في في, المر... في النص خلي بالكم بين مصر وسينا وفلسطين هو في سينا فهو سامع ان الشعوب دي قوية قوي بتاعت كنعان والجماعة في مصر متبهدلين اليهود والعبرانيين فقال له لا ده انا هاخدكم وهطلعكم بقى تسكنوا مكان الناس دول والآن هو ده صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر لما تقرب من ربنا هتكتشف ان ربنا طيب وربنا حنين واي حد ياخد خلوة وعينيه تتفتح شوية لا ان ربنا حنين قوي حكاية الصراخ دي عمال يكررها ربنا تعبان من الناس اللي تعبانة متألم معاهم احنا اتفقنا من الوقت عند ربنا يعني مت... تعرفش تفهمه إنما ده مش معناه أنه مش حاسس صراخ بني إسرائيل أتى إلي ورأيت الضيقة التي يضايقهم الآن هلم فأرسلك إلى فرعون لما الواحد يقرب من ربنا يسمع صوت ربنا عينيه تتفتح شوية يتحول إلى شخص صاحب رسالة دي قاعدة بقى تاني لما عينك تتفتح تقرب من ربنا تسمع صوته ما ينفعش تكمل راعي أغنام ما ينفعش ما ينفعش تستنى الموتة بتاعتك موسى يجوز كان قاعد مستني ميعاده لا لا تتغير الحياة يبقى في رسالة هلومة فأرسلك القصة دي واضحة قوي في شخصيات كتير أذكر منها مثلا أشعية أشعية ستة كان موسى كان أشعية مكتئب الناس كلها ماشية غلط وهم عاملينه يعني هو نبي ومش عارف يعمل حاجة ويقول دخل الهيكل وبعدين شاف المسيح على عرشه شاف رؤية رأيت السيد جالسا على كرسي عالي وأزياله تملأ الهيكل والشاربين واقفين حواليه يقولوا قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض وهو اترعب وقال أنا كده ههلك والملك مس شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك انتزع اسمك وكفر عن خطيتك وبعدين سمع صوت المسيح من نرسل من يذهب من أجلنا أنا ها أنا ذا أرسلني الله ما انت كنت داخل مقدم استمارة ستة وبتقول له ممكن نطلع من حكاية النبي دي انا مش عارف اشتغل كان بجد تحسه هو داخل الهيكل مش عاوز يشتغل دلوقتي بعد ما شاف بيرفع ايده ابعتني صاحب رسالة عشان يبقى لك رسالة عشان حياتك تطلع من الوحدة واليأس والخوف وال... والقلق وال... وانتظار الموت زي أغلب الناس لا انت لما هتشوف ربنا هتنسى سنك وهتنسى ضعفك وهتنسى الإجرام اللي عملته في يوم من أيامك وهتنسى الخوف من فرعون وهتنسى 40 سنة بهدلة في البرية كل ده خلاص بيتركن دلوقتي هلم فأرسلك أنت هتكمل حياتك صاحب رسالة طالما عينك اتفتحت هتكمل صاحب رسالة واللي بيخلينا لسه عايشين لنفسنا ان احنا لسه ما شفناش ربنا ليه الناس عايشة لنفسها حتى المسيحيين للأسف لأن ما شافوش ربنا كفاية اللي بيشوف ربنا أو يقرب منه يكتشف أنه ما ينفعش تعيش لنفسك لازم تعيش اللي ربنا عاوزه لازم تبقى صاحب رسالة لازم ترجع تجري للناس تقول لهم تعالوا شفتوا تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب تعالوا طلع في سما مستنيانا في إله محب مخلص فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر لما الواحد بيشوف ربنا غالبا بيتخض وبيخاف برضه بقصدش بيشوف يعني رؤية يعني لكن لما الواحد بيقرب بيحصل حاجة داخلية طبيعية رد فعل طبيعي لما تقرب من ربنا انك تتكسف انك تخجل من نفسك ده طبيعي جدا ولو ما حصلش كده تبقى في حاجة غلط الطبيعي انك لما تقرب تخجل من انا انا هو انت مش عارف ولا ايه انت سمعت الصويت بتاعهم ما سألتش فرعون انا عامل ايه قبل كده انت ما تعرفش الهيستوري انا قتلت واحد مصري انا فشلت فشل ذريع انا عليا حكم بالاعدام وهربان منه انا مش مش انا خالص لازم اشوف حد كويس شوف حد شباب شوف حد سمعته كويسة من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل فقال إني أكون معك يبقى لما الواحد بيقرب من ربنا بيشعر أنه صغير لكن بتسنده بقى كلمة أنا هكون معك وماله صغير بس أنا اللي هشتغل أنا بقول لك أنا هبعتك مش عشان تقول لي أنا صغير ما أنا هكون معاك أنا عارف إن هكون معاك ما أنت فعلا لوحدك ما تنفعش وما تعرفش وما تقدرش لا على فرعون ولا على اليهود موسى يا عيني ما كانش متعذب من فرعون قد ما متعذب من اليهود فالاتنين أصعب من بعض إنما قال له أنا هكون معاك وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل ربنا بقى جميل قوي في وعوده قال له هقول لك, هقول لك علامة هنا علامة بمعنى وعد بكرة موسى شوف احنا لوحدنا دلوقتي والجبل فاضي مفيش غيري أنا وأنت هيجي اليوم قريب يا موسى الجبل ده كله هيبقى مليان يهود وكلهم هيسجدوا زيك دلوقتي طبعا ده حلم أطلع اليهود كلهم اللي في مصر يوصلوا لجبل حريب ده جبل حريب ده مسافة وكلهم يسجدوا ويعبدوني في هذا الجبل قال له أنا شايف يا موسى أنا عارف بعمل إيه المأمورية ضخمة قوي معقول شعب كامل هيخلص ويطلع من تحت فرعون ازاي يعني كلام ربنا كلام غير منطقي خالص قال له دي علامة بيني وبينك والأيام جاية أنا بقول لك هيخرجوا وهيسجدوا وراك في المكان ده وده حصل طبعا بعدها بكم سنة فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل طب ماشي يا رب أنا هروح لبني إسرائيل وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم معرفش دي بقى سذاجة من موسى بساطة يعني هي دي اللي فرقة يا سي موسى يعني هو ده اللي مخوفك ولا ده تلكيك ولا ده ايه يعني صحيح اصل الواحد مستغرب يعني هي دي اللي واقفة معاك غالبا هي تلكيك ليه لان لما ربنا جاوبه على السؤال ده ابتدى بقى يتملص تاني ويتهرب لكن هي بصراحة مش اشكال يعني فقال له طب انا هروح لهم هقول لهم اسمه ايه طب ما انت لسه بتقول اله ابائكم وهم حافظين كده اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب قال له لا ما هم دلوقتي بقى لهم في مصر خبره ففي عندهم ايه رع وامون ومش عارف ايه فانت لازم تاخد لك اسم زيهم فيبدو ان موسى لسه مخه مش فاهم قوي يعني عاوزه يبقى واحد من ضمن الالهه يعني فيبقى له اسم فقال الله لموسى اهي اهي دي اللي هي انا هو ايام طب ايام عادة بنستنى وراها كلمة مش كده لا ايام بس ايوه ايام يعني ايه هي ايام في في العبرية بقى معناها اعمق من كده يعني اللي بتترجم كلمة الكائن أو الموجود أو الأزلي أو أصل الوجود إيجو إيمي أيام يعني أنا هو يا رب ما احنا ما فهمناش ما فهمناش أنا هو إيه قال له طب بص فاضل الله 1500 سنة بس ونكمل أنا هو القيامة والحياة أنا هو نور العالم أنا هو الخبز النازل من السماء أنا هو الراعي الصالح أنا هو باب الخراف أنا هو الطريق والحق والحياة أنت خد على أنا هو دلوقتي ده عهد قديم عهد جديد بقى نكمل الجملة براحتك فاهمين الفكرة يعني الله المجهول الكائن هو لسه محلش المشكال الاسم ناقص الاسم ما زال مجهول بس عشان خاطر موسى بيزن إنما الحقيقة مش هتكمل التسمية دي غير لما يجي المسيح آيان بقى المسيح هو هو عشان كده يتقال لك هو هو فاهمين الفكرة هو ده هو ده يعني المسيح اللي قصادنا ده هو بتاع موسى اللي هو أهيا بتاع موسى فيقول بقى أنا هو ويكمل عشان يفهموه صح قال له قول لهم دلوقتي أيام أيام بكرة نكمل الكلام هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني إليكم تاني أقول إيه لما تقرب من ربنا تحسه كبير قوي ومليان غموض مليان غموض كل ما تقرب تكتشف ان ربنا ملوش اخر يعني النهاردة احنا بنفتي وبنقول نعرف ربنا بولس اكتر واحد كان يعرف ربنا في زمنه قال احنا ما نعرفش حاجة خالص فالمبتدئين يقولوا نعرف المتقدمين يقولوا ما نعرفش ودي في العلم مشهورة يقول لك اللي يعرف معلومة تلاقيه افتكر نفسه يعرف كل حاجة العالم تلاقيه عادة يقول ايه ما اعرفش واضحة فهم في الجيل ده انا اعرف انما ما تعرفش حاجة فلما الواحد بيقرب من ربنا يكتشف انه اللي ما يعرفوش اكتر جدا من اللي يعرفه وان الاجابة الاساسية هي معرفش في العلاقة مع ربنا الإجابة الأساسية كده ودي ما تخضش ولا حاجة ليه لأن بقى إجابة طفل بقى طفل فالطفل ما يعرفش كتير بس الطفل يعرف الشخص لكن ما يعرفش عنه كتير وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى أو حط بقى الاسم عشان برضو ما تلخبطوش أهيا أو يهوى هي هي إله أبائكم إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب حط كل الأسماء عشان إيه يعني ما يدلوش فرصة أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور قال له حلنا الإشكال أهو أهي إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو اللي بعتني كده معاك يعني علامة أو معاك الاسم اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق يعقوب ظهر لي ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر فقلت أصعدكم من مزلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحاويين واليابوسيين اليابوسيين دول سكان يابوس اللي بقت أورشليم بعد كده كان اسمها يابوس الأول فاليابوسيين دول أهل أورشليم القدامى اللي بيدعي الفلسطيني النهاردة إن هم دول عشان يقولوا مين الأسبق بفلسطين اليهود ولا العرب يعني إلى أرض تفيض لبنا وعسل فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين ده مش مهم يعرف أنا هو ليه ما تقلوش أهيا إله أبائكم ما إله أبائكم ملوش في الحتة دي فقال له بص إله العبرانيين إله الغلابة دول التقانا فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا المشوار الثاني الصعب انه يروح لفرعون مأمورية الخدمة خلي بالك كل واحد بيستلمها وهو في حضرة ربنا أي خادم فينا ما يقدرش يشتغل ما كانش يقف قصاد ربنا ياخد التعليمات حياتنا احنا عند المذبح على فكرة حياتنا عند المذبح هو ربنا بيدينا الأوامر واحنا نطلع نكلم الناس من غير المذبح يبقى ما فيش شغل فيش خدمة شغلنا مش شغل الدنيا احنا شغلنا شغل ربنا فلازم نشوف ونسمع وبعدين نروح نقول لو ما كناش نشوف ونسمع يبقى هنقول كلام فاضي فقال له هتروح بقى لفرعون ده المشوار الصعب وتقول له ايه ربنا قابلنا شوفوا الكلام ربنا قابلنا وبيقول ايه هنطلع ثلاث ايام اشاره للموت والحياه طبعا وندبح للرب الهنا ولكني اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلق إيه قيمة الحتة دي طب ما الحتة دي تخوف موسى يعني هو لغاية كده فاكر المأمورية سهل على فكرة هو ما يعرفش ملك مصر أربعين سنة فاتت غالبا مش ده فرعون بتاع زمان فمفيش علاقة قوي دلوقتي والأحكام سقطت غالبا من عليه إنما المهم هنا إنه قال له أنا عاوز أقول لك هو مش هيقبل الكلام لما الواحد بيقرب من ربنا ربنا بيشجعه يبقى له رسالة وبيقول له على فكرة تفاصيل وبيقول له كمان صعوبات فبيقول له ما تتصورش ان المأمورية سهلة فأشعية ستة اللي كنت بحكي لكم عنها قال له ها أنا ذا أرسلني هو خلاص واخد قوة وهيطلع يتكلم قال له هتروح لشعب تقول لهم تسمعوا مهما تسمعوا مش هتفهم ده كلام يا رب يعني هروح أنا أتكلم عنك وأروح للناس وأقول لهم تشوفوا قد ما بتشوفوا ما بتشوفوش تسمعوا قد ما بتسمعوا ما بتفهموش أصل قلبكم حجر و... طب يا رب يعني قول لي كلام كويس أقوله قال له هي كده هي الرسالة كده اوعى تفتكرها سهلة أنا مش بقول لك المأمورية سهلة المأمورية صعبة الناس صعبة ومش عاوزة ربنا ومش في دماغها ربنا لا اليهود عاوزين يسيبوا مصر مع كل الذل ولا المصريين هيفرطوا في العبيد بتوعهم إنما أنا بقول لك اشتغل ومالكش دعوة يبقى ربنا في الرؤى بيكشف لنا الرسالة وبيكشف لنا الصعوبة وبيقول لك كل ده محسوب كل ده معروف تقلقش وبعدين يقول واحد ممكن يقول ايه طب ربنا كان عارف انه فرعون هيقاسي قلبه ويعند اه عارف طب ليه سمح بكده ربنا كان عاوز يبقى عادل ويأدب المصريين على اللي عملوه في العبرانيين يعني الضربات العشر ما هياش بس فرصة لإعلان مجد الله هي تأديب لأن المصريين زلوا اليهود 350 سنة عذبوهم فعلا فالضربات دي نوع من العدل لأن يجوز اليهودي وهو طالع يقول ربنا ما خدليش بحقي إذا كان ده إلهي فين عدله أنا اتزليت وفي الآخر طالع زي ما دخلت فربنا واخدها قال له لا مفيش يهودي هيقول كده لأنه هيبقوا شافوا الحق محدش يفتكر ان انا ما باخدلكوش بحقكم آخر كلمة بقى وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياب وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين هل ربنا بيشجع السرقة؟ لا هي مقصود بها إيه نفس فكرة العدل الناس دول اشتغلوا عمال سخرة 350 سنة ما كانوش بياخدوا حقهم وبيتضربوا وبيتهانوا وبيتذلوا وبيشتغلوا ببلاش قال لهم تاخدوا الفلوس بتاعتهم وانا اللي هديكم نعمه في عينيهم اذا ربنا هو اللي هيعمل الصرف ده هيخلي الصرف في الاخر خالص عشان يبقوا حاسين انه الشغل اللي اشتغلوه برضه خدوا حقه في تفسير اخر بقى او يعني اجتهاد اخر ان ربنا سمح يعملوا كده عشان يشوف الذهب اللي في ايديهم هيغريهم ولا ملوش قيمة للأسف الذهب اللي في ايديهم بقى ايه بقى العجل الذهبي فهو حب يفهمهم انا مش هطلعكم حاسين بالظلم انا هطلعكم واخدين حقكم تمام انما اذا كنتوا بتفكروا بلغة الدنيا شوفوا الحق اللي انتوا عينيكم فيه ده ممكن يعمل فيكم ايه ارجع تاني واقول ايه لكي نرى المسيح له المجد نحتاج الى خلوه وخروج إلى ما وراء البرية نبعد شوية عن ال... عن الناس عن المعايير العادية وبعدين نبص على الدنيا الجميلة دي تأمل في الطبيعة وبعدين نبحلق نفكر نغوط نتأمل لأن ده هيكشف لنا حاجات كتير قوي وبعدين نسمع لأن في صوت هينادي عليك موسى موسى وبعدين نسجد يبقى في خشوع في رهبة ونقلع بقى الاهتمامات الدنيوية والأفكار الأرضية بطل تفكر في الدنيا كتير بعدين ساعتها تدخل لعمق أكتر تكتشف أن ربنا ده طيب حاسس بيك عايش مشكلتك مش بيفكر في نفسه خالص جئت لأخلصكم وبعدين أخيرا تستلم رسالة هتطلع من القعدة دي تحس أنك لا وراك شغل عاوز تقول للناس ربنا موجود ربنا حاسس بينا ربنا بيحبنا ربنا مسؤول عننا ربنا قوي ربنا قادر ربنا عارف بيعمل ايه لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين